بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين حلوني يا اباء كل سنه وانتم طيبين احنا النهارده اخر حد في السنه والحقيقه بنشكر ربنا من قلبنا كناش نحلم بان احنا نوصل للنعمه اللي احنا فيها والحصاد فعلا كتير قوي والفعلة لسه قليلون جدا نسبة إلى الحصاد عاوز أكلمكم في ربع ساعة عن اغتنم الفرصة احنا كل سنة قبل ما بنصلي راس السنة بنفكر بطريقة الحياة فرص الناس بتقول كده العالم بيقول كده الحياة فرص انما ايه رأيكم انه كمان في الحياة الروحية الحياة فرص فرص انك تكسب السماء السماء في ايدك يا كسبتها يا خسرتها خلال الايام والساعات والدقائق اللي انت عايشهم على الارض وربنا يسوع كل تعليمه بيركز على الحتة دي الحقه الحقه لأنه فجأة الحكاية بتخلص والفرصة اللي بتروح ما بترجعش عاوز أكلمكم في دقايق عن المعنى ده عشان نبتدي السنة وإحنا إيه عايشين فكرة الأوبورتيونيتيز دي الأسبوعين اللي فاتوا كان عندي مؤتمرين وحاولت أغش من العلم فكرة ال SWOT analysis لو أنتوا عارفينها S W O T ال S بتاعت strengths كل واحد فيه في حياته strengths وال W بتاعت ال weaknesses لازم تعرفها عشان تغيرها وتقومها وبعدين ال O بتاعت ال opportunities لو استغلتها حياتك كلها تختلف واخيرا ال T بتاعت ال threats ان في حياتك threats لازم تنتبه ليها لألا تسرقك انا عايز اكلمكم عن الاو عشان ندخل على 2016 ونعتبرها نعتبرها سنة الفرص وممكن كل يوم يبقى عندك فرصة تكسب حاجة كبيرة من كام يوم المصري اليوم نزل اعلان على اول صفحة كده كان مفاجأة بالنسبة لي كأني يعني بفكر زي او ربنا بعت رسالة يدعم فكرتي انه طلعوا شاب 27 سنة في انجلترا قدر خلال السنة اللي فاتت يعمل عمل خير 365 مرة خلال السنة يعني كل يوم كان عامل عمل خير لفئة معينة بالتعاون مع جمعية معينة وعاملين عليه يعني قصة الحقيقة الراجل ده انتهز الفرص وبقاله رسالة وعمل حاجة كبيرة تال احنا بالأولى كمسيحيين فاهمين المسيح عاوز ايه مفروض نفكر كده طول الوقت المحبة فلتكن بلا رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة غير متكاسلين في الاجتهاد حارين في الروح عابدين الرب فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على إضافة الغرباء بصوا للآيات دي على اعتبار كل آية منهم فرصة فرصة أنك تدي محبة بدون غرض بدون رياء فرصة أنك تقف للشر وتقول لأ دي فرصة فرصة أنك تلزق في خير موجود وتشارك فيه فرصة انك تود اخواتك قبل ما انت تمشي او هم يمشوا فرصة تقدم واحد على نفسك في الكرامة وترجع خطوة لورا فرصة انك انت تجتهد وما تكسلش في صلاة او في انجيل فرصة انك انت لما تصلي تصلي بحرارة ما تبقاش بتصلي وبس فرصة انك انت تبقى فرحان مع كل فكرة روحية في الرجاء فرصة ان لو جالك ضيق تصبر عليه فتاخد قيمته أو بركته فرصة أنك لما تصلي تواظب ما تبقاش مرة كل فين وفين فرصة أن لو حد محتاج تشاركه احتياجه وحتى لو أضفته في بيتك فرص قد لا تعود تعالوا نفكر كده يا ترى هل الشاب الغني رجع الشاب الغني جات له فرصة يقابل المسيح قابل المسيح وسأل سؤال والفرصة عدت احتمال كبير ما يكونش رجع وكمل في واحد شاف المسيح بعينيه بس احتمال يكون مكانه حاليا في الجحيم لأنه ضيع الفرصة هل استفاد بيلاطس من الرسالة اللي بعتتها له مراته مراته بعتت له رسالة بتقول له حاسب إياك وذاك البار لأني تألمت في حلم من أجله في رسائل بتجيلك من ناس قريبين ليك يا ترى الفرصة دي استغلتها ولا لأ هل فيليكس الوالي آمن لأنه قاعد مع بولس بالساعات وبولس عمال يكلمه عن البر والتعفف والدينونة هل الفريسين اللي شافوا معجزات المسيح بشكل فظيع واضح وحضروا جنازة لعازر وراحوا قعدوا مع لعازر بعدها بكم يوم هل صدقوا؟ في ناس بقى بالعكس في ناس اغتنمت الفرصة صح راعوث المؤابية اللي مش يهودية جات لها فرصة وسرقتها وتعلقت بنعمة زي اللي مسك في النعمة وقال مش هسيبها أبدا فبقت راعوث جدا من جدات المسيح وهي كانت أبعد ما تكون عن معرفة ربنا يوشيا كان ملك شاب ما يعرفش حتى كتاب التوراة فين أول ما وقع في إيده كتاب التوراة وابتدى يقرأ تألم جدا إن هما مش عاملين اللي, بتا... اللي اتقال تاب وخلى كل الشعب يتوب واغتنم الفرصة نحامية لما جات له أخبار أورشليم اغتنم الفرصة ما قالش ربنا يهدي الناس ولا قال يا عيني عن الناس صلى بحرقة ودخل للملك وطلب تصاريح وبدأ العمل وغير التاريخ لأنه اغتنم الفرصة بطرس لما جات له الفرصة أن المسيح في مركبته وجايب له السمك تحت رجليه وقال له تشتغل معايا ما ضيعش الفرصة وترك كل شيء وتبعه هي ايه الفرص اللي بتقابلنا يا أحبائي تعالوا ننتبه ان السنة الجاية هتبقى فيها فرص كتير قوي بس مش كلنا هنبقى مركزين قوي عشان ننتبه نغتنم الفرصة في آية جميلة تقول الحكيم عيناه في رأسه يعني ايه مفتح كويس عشان الفرصة يلاقيها أول فرصة هي فرص التلمذة عندك فرصة تطلع مؤتمر عندك فرصة تقرأ كتاب روحي عندك فرصة تسمع وعظة ما تكسلش لأنه ممكن خبطة في قلبك تفوقك تعدل اتجاهك تطلعك بره الجحيم اللي انت فيه ما تضيعش الفرصة دي في فرصة مع شخص روحاني يمكن تقابل شخص يفرق معاك ما تضيعش الفرصة دي ده أهم من أي شخص ممكن تقابله لأنه ده بيشاور لك على السماء لو كان في كتاب أو اجتماع أو ما تضيعش الفرص دي ممكن تلاقي وقت فراغ عندك وتقعد تبقى عاوز تقتل الفراغ وعمال تفتح في الفيسبوك وتتفرج على أفلام حبيبي في الإنجيل مركون وعليه تراب يجوز لو فتحته وقريت حاجة تفرق معاك بقية عمرك تاني حاجة فرص صلاة تعبير جميل قوي بنقوله في صلاة النوم ليس في الموتى إيه من يذكر ولا في الجحيم من يشكر النهاردة عندي فرصة أقول أشكرك يا رب النهاردة عندي فرصة أقول له ارحمني أو اذكرني يا رب دي فرصة أول ما النفس هيطلع مفيش فرصة أنك تقول تاني سامحني أو أشكرك والكلمتين دول بيدخلوا السماء سامحني وأشكرك طب ليه ليه مضيع الفرص ساعات تبقى في مشكلة ربنا مش راضي يحلها افهم يا حبيبي دي فرصة دي فرصة انك تركع على ركبك وتصرخ وتصلي مرة من قلبك الصلوة دي هتفرق كتير أه لما تكون الكنيسة عمالة تقول تسبحة عشية قداس اجتماع خدمة دي فرص ما تضيعش الفرص في ناس طلعت نصحة واغتنمتها لما المسيح بيقول لو اجتمعوا اتنين او تلاتة هكون في وسطيهم ليه ضيعت الفرصة وسمعت ان في ناس بتصلي ما رحتش تصلي معاهم ليه لما يكون عندك قانون روحي برنامج اتفاق على واجب في الانجيل خطة حاططها لك اب اعترافك ما تضيعش الفرصة لان اليوم اللي هيعدي مش هيرجع تاني ثالث نوع من الفرص فرص توبة فرص توبة دي من أكتر الشخصيات الممتعة في الكتاب شخصية زكا اللي اغتنم الفرصة لما المسيح دخل بيته خد الفرصة لآخرها اتغير 180 درجة رجع الفلوس بتاعة الفقراء عوض اللي ظلمهم كتير فرصة توبة يمكن لما يجي واحد يعاتبك عتاب شديد اعتبرها فرصة انك تكتشف المشكلة اللي فيك تشوف العيب اللي جواك ما تقعدش تبقى تدافع عن نفسك او تلومه باك لا من فضلك افهم ان دي رسالة ان ربنا بيقول لك صلح نفسك يمكن اي عمالة تخبط فيك او وعظة بتشاور على غلطة جواك دي فرصة فرصة توبة يمكن شخص فجأة انتقل او دخل في تجربة جديدة هو انت ما فهمتش هي الرسالة ليك انت ان لم تتوبوا ايه جميعكم كذلك تهلكون ساعات يبقى في انذار واضح او صريح بيتكرر قدامك حاسب حاسب حبيبي دي فرصة توبة ساعات تبقى العكس رسالة تشجيع ورجاء تبقى محبط وفاقد الأمل في نفسك وكل شوية يجي قدامك صورة ربنا الطيب اللي بيحب الخطاة غافر الخطايا طب ما تفهم بقى قول بقى سامحني وارجع كفاية أخيرا فرص الخدمة بقى إذا كانت الحياة فرص فرص تلمذة فرص صلاة أو توبة هي كمان فرص خدمة لما تسمع عن مريض تعبان وحيد أرجوك استغل الفرصة الغني اللي كان على باب بيته لعازر ضيع فرصة عمره فرصة أبديته كان مطروح على باب بيته راجل تعبان عيان فقير لو طلع كام متر وخدمه كان غير مصيره إنما للأسف ضيع الفرصة وخلص عمره وما استفادش من وجود لعازر في حياته لما تسمع الناس بتتفق على خدمة جديدة وعندك ساعة حط الساعة دي جوه الخدمة بأي تمن لما تلاقي واحد زميلك بيشكي ان خدمته تقيلة عليه مش قادر عليها أرجوك استغل الفرصة وقول له ممكن أساعدك لما تلاقي واحد بيئن نفسه حد يسمعه اعتبرها فرصة ذهبية وانت بتسمع واحد تعبان انت بتكسب كتير قوي في السماء فرص الخدمة أحبائي هي كنوز بنخزنها في السماء كل الناس بتعمل فلوس على الأرض وبتزود حسابات البنك وبعدين بتسيب ده كله وتمشي بس في واحد ناصح قبل ما يمشي كان نقل حساباته كلها على السماء وحوش كويس في السماء السماء مش محتاجة فلوس السماء عاوزة حب انت تقدر تستغل فرص وتعمل كنز ضخم في السماء حيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون وحيث لا يفسد سوس ولا صدى فرص رحمة نفس الاتجاه بتاع الخدمة كلكم بيجي لكم هدايا احيانا بتيجي هدية متكررة احيانا هدية هتركنها مش تفكر ان الهدية دي في واحد فعلا محتاجها مش البدلة اللي ضاقت عليك او الفستان اللي وسع عليك يلا مجاملة آه خلاص بقى توزعيه طبعا دي مستحيلات بس مش مهم في حاجات كتيرة مركونة هتشهد علينا بس صدقوني لو طلعناها من بيوتنا احنا عملنا خير في حد ما حسناش بقيمته هو حس بقيمته والسما حست بيه كتير في خير كتير بيفسد من التخزين والحاجة اللي هتفسد من الركنة والتخزين هتبقى شهدت علينا ان احنا كنا انانيين قوي في واحد بيمد ايده طالب معونة ما تقعدش تقول ده حرامي ده مستغل ده بيتدلع سهل قوي انك تحكم على الناس بس انت ضيعت فرصتك في الاخر ضيعت من نفسك فرصة رحمة كانت ممكن تغير في رصيدك لما الناس بتتكلم عن واحد وحش الحقيقة انت اكتر واحد وحش انا وانت طب فرصتك تدافع عنه زي ما المسيح دافع عن الوحش انما هتقعد تقول هو كمان وحش ضيعت فرصة مهمة في طفل محروم من العطف او الاهتمام او حتى اللعب الطفل ده لو لعبت معاه دقايق او اهتميت بيه انت عملت حاجة كبيرة قوي كان بيعملها ربنا ودي فرصة كبيرة عندك اختم بكلمات كده من القديس بولس لما يقول ايه لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس لأنه لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور لا تشتهي إن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة أن تحب قريبك كنفسك المحبة لا تصنع شرا للقريب المحبة هي تكميل الناموس هذا وإنكم عارفون الوقت إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور نعمة الله الآب تحل على أرواحنا